بسم الله الرحمن الرحيم
موقع الطريق إلى الطريق إلى الله يقدم يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله احنا مش هنصلي على الرسول بعد العشاء يا جماعه اولا انا عايز الاخوه اللي ورا ده هم يتفضلوا قدام كده يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرى الصحابه متفرقين كان يقول لهم ما لي اراكم عزين فالتفرق ليس من عاده الامه اتفضلوا كده قدام يا حبايبي كده ربنا يبارك في عمركم يعني ان الله وملائكته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول فكل اللي في الصف الاول كده اتفضلوا ربنا يحفظكم اتفضلوا قدام كله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في الدين بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أيها الأحبة في الله أقتبس من شيخي وأستاذي حفظه الله ورعاه فضيلة الشيخ محمد أقتبس منه قبسات وقد طوف بنا مع دفء المشاعر وجمال العاطفة ورونق الحنان وجلال الحب والحب أيها الكرام بين الزوجين شيء رائع شيء راق جميل طالما أنه في حدود الشرع في حدود شرع الرب الجليل وفي حدود سنة النبي الجميل صلى الله عليه وآله وسلم وفي الحقيقة أنا أريد أن أقف مع الحب وقفه فالحب احساس لا يوصف وشيء لا يعرف يدمج القلبين معا فيكونا قلبا واحدا ويدمج الروحين معا فتكون روحا واحده ويدمج الجسدين معا فيكونا جسدا واحدا بل ويجعل الدنيا كلها بالحب وللحب تكون والمتامل في كتاب رب العالمين يرى ان الله ذكر الحب اكثر من مره والعجيب العجاب العجب العاجب ان الله تبارك وتعالى يذكر الحب حتى مع اعدائه صدقوا أو لا تصدقوا اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله لا يحب لا يحب المفسدين إن الله لا يحب الفساد إن الله لا يحب الفاسقين الحب مذكور حتى مع الأعداء بل إن الله جل وعلا جعل أعلى درجات العطاء منه الحب قال الملك تبارك وتعالى بعد ما توحد تقول لا إله إلا الله وتصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب وتاكل زبيب وتشرب اشرب حليب لو صليت على سيدك محدش يكيدك والخير كله يبقى في ايدك وربك من الرزق يزيدك انا عايز عروس الليله دي يخلي باله معايا قوي قوي قوي انا مش هطول ان شاء الله عشان عارف يعني ان في جنازه وكده فمش هطول ان شاء الله بس سمعني الصلاه والسلام على رسول الله انا عايز اطلع من 3 4 5 6 7 10 12 دقيقه دول بمعلوم صلي على رسول خلي بالك بقى الله جل وعلا يقول في الحديث الالهي صحيح الذي اخرجه الشيخان ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى حتى ايه سمعوني احبه يعني ايه ربنا يحبك يا حبيبي انا بس عشان عشان ادخل معاك للحب اسال الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم الحب ويجعلنا اخوه متحابين الدين وأن ينزع من بيننا الحقد والغل والبغضاء والحسد وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين بلا حساب ولا سابقة عذاب إن ربي ولي ذلك والقادر عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الله أكبر لما ربنا يحبك يا بختك يا هناك يا سعادتك لما ربنا يحبك عارف لما ربنا يحبك تبقى إيه اسمع فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به يا عيني عليك يا بختك ربنا ما يسمعكش حاجة تزعلك أبدا لأنه هو سمعك اللي بتسمع بيه ولا يوريك منظر يسيئك أبدا لأنه بصرك الذي تب... الذي تبصر به ولا تلمس يداك شيئا يغضبك ابدا لانه يدك التي تبطش بها ولا تمشي رجلك الى مكان تكرهه لان الله عز وجل هو قدمك الذي تم التي تمشي بها ولئن سالت ربك ليعطينك ولئن استعذت به ليعيذنك عايز ايه اكتر من كده عارف لو ربنا يحبك طوب الارض يحبك قال رسول الله شكلي هقوم اروح ما تصلوا عليه ده الليله ليله الصلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم يا تصلوا على الحبيب يا تصلوا على الحبيب اختاروا حاجه بقى ها صلى الله عليه وسلم اذا احب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل لبيك وسعديك ربي والخير في يديك والشر ليس اليك إني أحب فلانا فأحبه تحت أمرك يا رب سمعا وطاعة يا رب فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل الملائكة يا ملائكة الله إن الله يحب فلانا ابن فلان فأحبوه فتحبك الملائكة شوف مش بقول لك ثم يوضع له القبول في الأرض تلاقي اللي يشوفك يقول لك والله يا اخي انت من ساعه ما قعدت معاك وانا ارتحت لك وصدري انفتح لك وقلبي انشرح والدنيا انا انا, أنا حاسس ان انا اعرفك من يوم ما اتولدت او اتولدت من يوم ما اعرفك ما تصلي على رسول فده الحب يا جماعه الحب بين الزوجين بقى خلي بالك انا هدلك على نوع من انواع السحر سحر يا عم الشيخ يا ستير يا رب سحر يا مولانا اي أيوة والله العظيم سحر يا عم الشيخ ده السحر كفر في سحر حلال ايه رايكم في سحر حلال ما فيش في والله والله في الكلمة بعنوان السحر الحلال أسمعوني الصلاة والسلام على سيد الرجال شوف بقى عروس ده اسمه ايه؟ سيد سيد أسأل الله جل وعلا أن يجعله سيدا في الدنيا والآخرة آمين يا رب خلي بالك يا عم سيد مش عايزك تبقى في بيتك سي السيد وهي تفيدة ايوه يا تفيدة تعالى يا تفيدة حضرة السيد روحي يا تفيدة حضرة السيد اعملي يا تفيدة حضرة السيد مش هينفع السيد احنا عايزينك كل يوم تعيد ولو شديت بعد كده هتتأيد صلي على الرسول بقى خلي بالك بداية السحر الحلال منين يا عم الشيخ؟ منذ أن تعقد عقد زواجك يعني إيه يا عم الشيخ أنت عقدت آه أنا عايز يبقى عقد ما تبقاش عقدة خلي بالك العقد إما عقد وإما عقدة ربنا يكفينا وإياكم شر العقد يا رب ولا يعقدكم أبدا أبدا ولا ولا صليت على الرسول خلي بالك بقى تقعد مع زوجتك بعد العقد قل لها استعير لك قول عنترة لعبلة عارف عنتر بيقول لعبلة ايه؟ هقول لك بعد ما تصلي على سيدك كلام يا جماعة أنا لما ب- ب- بقوله والله جسمي بيقشعر بيقول لها إيه؟ ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم فوددت تقبيل الرماح لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسم أقول تاني عايزين نقول صلوا على الرسول شوفوا عنترة بيقول لعبلة ايه خلي بالك وركز بيقول لها انا افتكرتك وانا في الحرب راكب الفرس وبحارب بضرب بالسيوف والسيوف عمالة ايه من كتر الضرب والتخبيط بتلمع كأنها يعني شوفوا الدنيا السيوف عمالة تخبط ورؤوس تطير ورقابي تتقطع والدنيا بايظة فوددت تقبيل الرماح كنت عايز اقبل السيوف دي ليه يا عم شيخ قال عشان بتبرق زي خ... زي بقك كده ما بيبرق وانت بتضحكي شوف الكلام الجميل والذي يقول الاخر برضه بيقول ايه بعد ما سمعنا صلى الله عليه رسول الله هو الشيخ الشيخ محمد السلف بقى هو اللي فتح الموضوع ده انا ماشي وراه عشان هو ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم فاحنا دايما بنمشي ورا مشايخنا يعني صلى على رسول الله شوف التاني بيقول بي- بيقول لها ايه لا احبه قلبي والمحبه شافع اليكم اذا منكم بها اتصل الحبل عسى عطفه منكم علي بنظره فقد تعبت بيني وبينكم الرسل احباي انتم أحسن الدهر أم أسى فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل أخذتم فؤادي وهو بعضي فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل يا سلام بيقولوا لهم انتوا خدتوا قلبي هو حته مني ايه اللي زعلكم يعني لو تاخدوا بقى الجسم بقى ايه اللي يضركم يعني ده الحب يا جماعه اللي المفروض تحبه لزوجتك هو ده الحب والتاني يقول لها ايه خلي بالك وسمعني الصلاه والسلام على سيدك اسمع بيقول لها يخط الشخص يخط الشوق شخصك في ضميري على بعد التزاور خط زوري ويوهمنيك طول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري بيقول لها انا والله وانت بعيد عني بقعد افكر فيك كاني ك- بقعد اتكلم معاكي بالساعات وانت بعيد فلا تبعد فانك نور عيني اذا ما غبت لم تظفر بنوري يقول لها يعني ما تبعديش عني ابدا لانك عيوني اللي بشوف بيها لما بتبعدي عني بتعيني ما بشوفش إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري هو ده الحب يا إخوانا هو ده الحب هيجان يحدث في القلب ولهفة على المحبوب وتعالوا بقى نشوف مين اللي ضرب أروع الأمثلة في الحب عارفين مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا لسه بيقول عن حديث عائشة اهو لما النبي يقول لها والله إني لأعلم غضبك من رضاك قالت كيف ذلك يا رسول الله قال إذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبة تقولين لا ورب إبراهيم قالت أجل والله لا أهجر إلا اسمك وأنا هذكر حديث جميل جدا جدا جدا بعد ما سمعني الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلي بالك الحديث روته أمنا عائشة المطهرة الحصان الرزان الشريفة العفيفة التقية النقية الزكية الوفية الطاهرة بنت الطاهر والصديق رضي الله عنها وعن أبيها وصلى وسلم على زوجها تقول كان الصحابة يتحرون بهداياهم ليلة عائشة بتقول يعني الصحابة ع- عشان عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان في قلبه لعائشة ما ليس لغيرها فكانوا يبعثون بالهدايا في ليلة عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا عارفين النبي كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قالت فتجمع عندي الشيء الكثير فبقيت زوجات النبي مهم. اشمعنى عند عائشه يعني طب واحنا ملناش حظ ولا ايه احنا فين الكلام ده فاتمرنا في بيت احداهن ثم ارسلنا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم احب الناس اليه فاطمه الزهراء ريحانه النبي صلى الله عليه واله وسلم ام ابيها رضي الله عنها وارضاها تقول عائشه فجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم يا عيني على الحب شوفوا بتحب أبوها زي سيدة فاطمة بتقول حتى المشية مشيها زي أبوها أخذ من دي إيه؟ إن السيدة عائشة حافظة النبي كان بيمشي إزاي خطوات خطوات رجله كانت عاملة إزاي حتى دي حافظاها تخيلوا حتى دي حفظاها قالت فجاءت والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافي فقام النبي إلى فاطمة وضمها وقبلها بين عينيها وقال أهلا بابنتي قالت يا رسول الله إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة الهدايا كلها عند عائشة يا رسول الله بقيت الزوجات ما عندهمش فيعني العدل يا رسول الله قال أي بني أتحبينني بتحبيني يا فاطمة قالت أجل قال فأحبي هذه لو بتحبيني حبي عائشة طب سؤال السيدة فاطمة كانت بتحب عائشة ولا لا طبعا إيه وربي فإنها فاطمة الكاملة الكاملة قال رسول الله ما تصلوا يا اخوانا صلى الله عليه وسلم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع خديجه بنت خويلد بن اسد رضي الله عنها امنا وابنتها فاطمه رضي الله عنها بنت نبينا ومريم ابنه عمران أم نبينا عيسى عليه السلام وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون عليه لعنة الله ورضي الله عنها وأرضاها قالت سيدة فاطمة بتقول فوالله لا أراجعه فيها أبدا فأرسلنا أم سلمة خلي بالك بقى أم سلمة ال- ال- ال- أمنا رضي الله عنها وأرضاها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت واحتدت احتدت يعني إيه بقى؟ ها علت صوتها بقى وفي بعض الروايات عند النسائي وضجعت قالت بقى كلام تخين هنا بقى الحب يظهر ايه اللي حصل خلي بالك السيدة عائشة بتقول فنظرت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر؟ لو أنا اتكلمت النبي صلى الله عليه وسلم يتضايق يزعل هم؟ يكشر قالت فلما علمت أنه لا يكره أن أنتصر لما بصيت في وشه عرفت إن لو أنا اتكلمت هو مش هيزعل قمت لها فأفحمتها هي دي عائشة هنا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا تبسم استنار وجهه كأنه فلقة قمر صلى الله عليه وسلم الله أكبر وقال إنها ابنة أبي بكر دي بقى اللي محدش يغلبها دي عائشة هتروحوا فين؟ مم. دي دي بنت صديق رضي الله عنه وأرضاه الشاهد بقى بتبص في وشه بتعرف اللي هو عايزه مش تعمل زي واحد صاحبنا ماشي مع صاحبه فصاحبه بيقول له مش عيب يا اخ فلان لما زوجتك ترميك بالشبشب قال له بس بذمتك جافيه كل المشكله اللي ما جاش فيه يعني صليت على رسول الله لا يا اخوانا الزوجه الذكيه العاقله اللي من نظراته تفهمه اللي من همساته تعرف بيقول ايه اللي من غير ما يتكلم تسمعه اللي هي تكون عينيه اللي بيشوف بيها وتكون لسانه اللي بيتكلم بيه يكون العقل واحد التفكير واحد قبل ما يقول تقول له مش انت عايز كذا مش انت اعمل لك كذا انا عارفه انك عايز كذا وهو برضه كده وهو برضه كده وعايز اقول لاختنا الفاضله ربنا يحفظها ويبارك فيها هقول لك ثلاث كلمات لو عملت بالثلاث كلمات دول اقسم بالله وأغلظ القسم يمينا مثلثا بعقد الهاء غير حانث فيه إن شاء الله إن عملت بالثلاث كلمات دول تعيش سعيدة في حياتك وفي آخرتك ولا يبقى زوجك جنتك ولا يبقى عبد عندك وخاتم في صباعك ولا تعمليه زي ما أنت عايزة يبقى عجينة في إيديك وبرضه هقول لأخونا السيد ثلاث كلمات ويبقى عليا الكلمات بالثلاثة صلى على رسوله برضه اقول لاخويا السيد ثلاث كلمات لو عمل بيهم برضه اقسم بالله مغلظ اليمين مثلثا بعقد الهاء غير حانث فيه ان شاء الله هتكون زوجته بالنسبه له انا وهتكون خاتم في صباعه وهيسيرها زي ما هو عايز وهيعيشوا حياه هيدعوا لي في كل سده ان شاء الله رب العالمين ويدعو لشيخنا الشيخ محمد ربنا يحفظه ويبارك فيه. اختي الفاضله انا قدمتك لماذا؟ لأنك بالنسبة للزوج هبة من الله عز وجل ومنحة والله في مقام الهبة قدم الإناث قال الله عز وجل يهب لمن يشاء ها أيوة كده إناثا فلأنك منحة من الله وهدية وهبة للزوج قدمتك في الكلام أولا مقتديا بكتاب الله عز وجل اسمعي أختاه الفاضلة اسمعي وعي اولا ليكن زوجك في قلبك لما زوجك يبقى في قلبك القلب ما يسعيش اتنين خلي بالك بس يكون لله الله هو الاساس احنا عندنا ايه القاعده قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي رضي لله لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله أكبر يبقى أنا أحب زوجي لمين أولا لله عز وجل زوجك يبقى في قلبك ولو حطيت زوجك في قلبك هيحطك في قلبه وعينيه لانك لو حطيت زوجك في قلبك هتحتويه ولما تحتويه هتعرفي اللي هو عايزه من غير ما يقول ايه ولما تعرفي اللي هو عايزه هترضيه ولما ترضيه هتسعديه ولما تسعديه والله العلي العظيم لو طلبت منه لبن العصفور هيجيب لك ليه؟ لأنك مصدر سعادته وهناه أنت الكتف الحنين اللي بيميل عليه أنت القلب اللي بيرجع ويطمئن ليه اقرأوا قول الملك عز وجل في سورة البقرة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم اسمعوا اللي جاية دي بقى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن اسمحوا لي وقفة صغيرة أوي هن لباس لكم أسألك سؤال الجلابية دي أنا جواها ولا براها؟ أنا جوا الجلابية عارف يعني إيه لما تبقى زوجتك لباس لي؟ يعني تبقى أنت إيه؟ ها؟ جواها تبقى أنت جوا الزوجة في قلبها هو ده وهي في قلبك خلي بالك هن لباس لكم يا سلام ما تبقيش بقى اصل في زوجات ربنا يكفيكم شرهم مش عايز اقول لكم بقى وفي ازواج كده برضه انا هضرب مثال للزوجه بسرعه مثال للزوج من باب ادخال السرور يعني واحده وطبعا احنا متعودين ان كل كل الحاجات اللي بنقولها بفضل الله عز وجل لا نقول الا الصدق يعني قصصنا كلها واقعيه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يمزح الا حقا فدي زوجه كانت منكده على زوجها ربنا يكفينا ويكفيك شر النكد يا جماعه قولوا امين امين منكدة على زوجها يوميا منكدة عليه منكدة عليه فقال لها يا ولية حرام عليك يا ست ارحميني هو انت كل يوم منكدة عليا وقرفانة في عيشتي مفيش يوم نعيشه كويس ابدا ابدا قالت له خلاص يا ابو محمد بكره ان شاء الله نقضي يوم كويس بكره الجمعه والليلة الخميس ها عديها الناس لبعضها بكره نقضي يوم كويس ان شاء الله ويبقى يوم حلو كده تاني يوم طلعوا اتفسحوا بقت تضحك ومزقططه ومفرفشه ومش عارف ايه والكلام جميل وكل حاجه جميله وفي عز النغنغه والمعمعه يا جماعه وبعد الظهر كده لقت ابو محمد قاعد رايق ومزاجه عالي قوي بصيت له كده وقالت له محمد قال لها نعم يا عيون ابو محمد قالت له بكره النكد بكره اه يعني مش تتعودش على كده اوعى تفكر الموضوع هيدوم يعني ده هو يوم بس صليت على الرسول زوج بقى من النوع ده زوج من النوع ده ربنا فيكم شره بقى برضه مخاص يعتبر مخاصم زوجته ولا بيكلمها ولا بيقعد معاها ولا بيحادثها ولا بيؤانسها ولا بيجالسها ولا حاجه خالص وهي ست فاضله محترمه طيبه دينه ملتزمه تعرف ما لها وتعرف ما عليها فبتقول له يعني يا ابو محمد ربنا يحفظك ويبارك فيك ويخليك ليا وما يحرمكش مني ابدا ولا يحرمني منك انت يعني لو انا مزعلك في حاجه قول لي اصل انت ما بتقعدش معايا ولا بتكلمني ولا ولا ولا ولا ولا, ولا الكلام ده كله قال لها بص يا وليه انت انت لما تلاقيني داخل من البيت بقول سلام عليكم ابقى انا مزاجي حلو ورايق اللي انت عايزاه اعمله لك لو قلت مساء الخير خدي لك ركن واستخبي فيه ولا تكلميني خالص وكل يوم يا اخويا يدخل يخبط على الباب مين ابو محمد تفتح له مساء الخير تركب كل يوم مين ابو محمد تفتح له مساء الخير يوميا على كده لغايه ما في يوم جه مساء الخير وبعدين ما كانش صلى العشاء فقال لما اتوضى اتوضى واصلي العشاء قالت بس اخر الصلاه بيقول ايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته راحت لازقه جنبه الشمال قالت هو بمجرد ما يقول السلام عليكم ورحمه الله شمال اروح انت قلت السلام عليكم وتروح تقف خناقه قعدت جنبه الشمال ما تعرفش بقى ان صاحبنا فقيه لا راح هو عامل ازاي بقى وانك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساء الخير مفيش فايدة مفيش فايدة مفيش فايدة اه هو كده فلا يا اخوانا يعني يعني الحياة الزوجية اقسم لكم بالله وانا اتكلم عن تجربة كلما كان الزوج هينا لينا مع زوجته كلما كانت الحياة سعيدة المهم يبقى الأولى لأختنا خلي زوجك في قلبك واديله كل حبك واعلمي ان في طاعته مرضاه لربك اقولهم تاني الثلاث كلمات انا بس عشان اختصر مش هشرح عشان اختصر خلي زوجك في قلبك واديله كل حبك واعلمي ان في طاعته مرضاه لربك بس بكده هتشوفي زوجك يبقى لك ايه وبقول للسيد السيد انا كمان شويه كده اقول للاخوه استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه بعد قليل سيسال ربنا يثبتنا واياك قولوا امين صلى على رسوله خلي بالك بقى يا عم سيد اعلم ان الله عز وجل قد جعل جمال المراه في اعوجاجها النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المراه خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته على عوج ظل على عوج فاقبلوهن على عوج عمرك ما هتتجوز راجل لازم انت اللي تنزل لمستوى المرأة انت اللي تنزل النبي صلى الله عليه وسلم يقول خاطبوا الناس على قدر عقولكم ولا عقولهم عقولهم فتخاطب زوجتك بعقلها هي مش بعقلك انت واعلم ان عقل المرأة جميل بعاطفته ذكي بحنانه طيب بحبه رائع بتدلله وتجمله يبقى الأول أول حاجة أنا أنزل لمستوى زوجتي اتنين أن تكون فاطما متغافلا يا عم سيد ما تعلقش على الواحدة ما تعملش فيها الناصح قوي يعني اللي تلاقيها تعدي عديها الناس لبعضيها شايل شالت الطبق بدل ما هو هنا حطيته هنا ايه المشكله يا عم سيد مش موضوع يعني عديها الناس لبعضيها قامت الصبح نسيت تقول لك صباح الخير يا حبيبي قالت لك صباح الخير بس من غير يا حبيبي مش مشكله يا عم سيد قول لها انت صباح الفل والياسمين على عيون الحلوين صلي على سيد المرسلين يبقى اتنين كن فاطما متغافلا خلي بالك ثلاثة ودي مهمة قوي كن قدوة أمام زوجتك أنا عايزك ت- زوجتك تشوفك سيد الرجالة أستاذ الأساتذة أنت الكل في الكل أنت وبس اللي عفيف صليت على رسول الله كده يعني عايز زوجتك تشوفك ما تاخدش عليك ملاحيظ خلي بالك كن قدوة لها في الح- في الثلاثة دول السعادة والهناء والوفاء وفي غيرهم الشقاء والعياذ بالله أحبتي في الله لا أحب أن أطيل أكثر من ذلك لكني والله أحبكم في الله حبا كثيرا وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه العظيم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يبارك للزوج وأن يبارك عليه وأن يجمع بينه وبين زوجه وبين زوجته في خير وأن يصب ربنا عليهما الخير صبا صبا وألا يجعل عيشهما كدا وأن يجعل السعادة عشهما والهناء فراشهما وأن يرزقهما البنين والبنات الملتحين منهم والمنتقبات إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه وأختم إن شاء الله آه، بقصيدتين سائلا ربي جل وعلا الإخلاص والقبول وأن يجعل عملنا كله صالحا ويجعله لوجهه خالصا وألا يجعل فيه لأحد غيره شيئا أخاطب الجماهير فأقول للحضور يا حاضري عرسنا الحب جمعنا يا حاضري عرسنا الحب جمعنا إن الذي بيننا فيض السماوات لو كان حب الدنا لو كان حب الدنا يا صحب يجمعنا لتفرقت وانزوت هذه الجموعات لكننا شرعنا لكننا شرعنا وفاء خير الزعامات القصيدة الثانية هي عبارة عن قصة حدثت في حوار بين أب وأبنائه الوالد آه، له أولاد يجلسون معه في حديقة منزله فمنهم ولد قطع أشجارا في ال- في الحديقة يعني فأراد الأب أن يعلم أولاده وأن يربيهم وأن يعرفهم قصص الأنبياء فالقصة أو القصيدة بعنوان حديث الهدهد اسمعوا إليها أسأل الله عز وجل أن تنال إعجابكم يا سلمان دي سفيانا لم كسرت تلك الأغصانا يا سلمان دي سفيانا لم كسرت تلك الأغصانا أوليس يحب البستان أولا يشكر من أعطانا أوليس يحب البستان أولا يشكر من أعطانا لا تكسر غصنا يا ولدي لا تفعل يا فلذة كبدي لا تكسر غصنا يا ولدي لا تفعل يا فلذة كبدي يا بسمة عمري أنت غدي فأطعني واحذر عصيانا أبتي يا نجما أهواه يتلألأ في القلب ضياه أبتي يا نجما أهواه يتلألأ في القلب ضياه قص علينا يا أبتاه ما يسعدنا في دنيانا عذرا ولدي فأنا متعب أبدي أسمعني ما أرغب عذرا ولدي فأنا متعب أبدي أسمعني ما أرغب من قصص القط أو الأرنب سأنادي الآن الإخوان أحبابي يا ورد حياتي من كان يحب حكاياتي أحبابي يا ورد حياتي من كان يحب حكاياتي فليذكر بعض الآيات لنبي الله سليمان أنا أنا قل لي يا سفيان ملك وبراعة بنيان وجنود الإنس مع الجان والريح العاصف إذا عانى وأنا هيا قل يا عمرو قد كان يكلم طير سمع النملة قالت فروا جيش ضخم ليس يرانا وحديث الهدهد أحبابي تذكرة لأولي الألباب وحديث المدهد أحبابي تذكرة لأولي الألباب قد وحد رب الأرباب ودعا للحق الإنسان ماذا غيبه إذ غابا الهدهد سيذوق عذابا ماذا غيبه إذ غابا الهدهد سيذوق عذابا أو يذبحه الملك عقابا من ينجي سوى مولانا قال أحطت بما لم تعلم جئتك من سبأ أتألم قال أحطت بما لم تعلم جئتك من سبأ أتألم يعبد غير الله الأعظم يعبد غير الله الأعظم وامرأة تحكم ذكرانا ويقول الداعية الهدهد ألشمس أو قمر نسجد ويقول الداعية الهدهد ألشمس أو قمر نسجد والكون يوحد لا يعبد إلا من خلق الأكوان أرسله بخطاب عالي يدعوها للدين الغالي أرسله بخطاب عالي يدعوها للدين الغالي لعبادة رب متعالي لتنال من الشر أمانا كان سفير الحق أمينا كان شجاعا يحمل دينا هو طير لكن يهدينا هو طير لكن يهدينا وبهمته هو أعلانا كان إماما برسالته أنقذ بالقيس بدعوته في فضل الله ورحمته طمعت لتنال الغفران أسمعتم يا لحن وجودي قصة داعية التوحيد أسمعتم يا لحن وجودي قصة داعية التوحيد آه سمعتم يا لحن وجودي قصة داعية التوحيد أبتي متعنا بمزيدي أبتي متعنا بمزيدي أفعل لكن ليس الآن سلمى ستنام على الذكر فاطموا توقظنا للفجر سلمى ستنام على ذكري فاطموا توقظنا للفجر خذ يا سفيان خذ يا سفيان خذ يا سفيان بيد عمرو موعد نومكما قد حان نيمتكم نمتم جزاكم الله خيرا أحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العرس في ميزان حسنات العروسين ووالديهما وفي ميزان حسنات كل الحاضرين وكل السامعين وكل المشاهدين